باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في اصحاح 11 من رسالة العبرانيين كلكم عايشين في الاصحاح بتاع الايمان ومن اجمل اصحاحات الكتاب كله واكثرها آه، قربا من قلبنا لأن كل كلمة فيها الواحد بيراجع نفسه عليها يا ترى عنده إيمان زي الأبطال دول ولا ما عندوش وصلنا إلى إيمان موسى النبي في عدد 24 عبرانين 11 24 لما قال معلمنا بولس بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يزال مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية احنا قلنا ان الإيمان دايما يبان في أعمال بتعبير معلمنا يعقوب أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني فالإيمان بان في حياة هابيل بذبيحة أفضل في حياة نوح بطاعة وبناء الفلك في حياة أبونا إبراهيم بالخروج عن شعبه وبتسليم ابنه للموت بإرادته في حياة سارة إنها قبلت الوعد وعاشت على الرجاء في حياة إسحاق ويعقوب بالبركة اللي سابوها لولادهم فموسى في مواقف كتير قوي بتشاور على إيمانه منها هذا التفضيل اللي حصل لما بيقول مفضلا ده موقف إيماني ايه افضل من ايه ده يحكم الايمان يعني وانت بتختار كل اختيار في حياتنا كبير بيبان فيه الايمان بتفضل الدنيا على ربنا بتفضل ذاتك على الناس بتفضل الراحة على التعب بتفضل الغش على الصدق بتفضل الثروة على الغنى الروحي كل ده معنى عدم إيمان ولا بتفضل بطريقة روحية زي ما هنا قال أن موسى النبي مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله نفضل الذل على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية كأنه معلمنا بولس حطها بلغتنا في العهد الجديد تمتع بالخطية أحسن النهاردة ولا ذل النهاردة ومجد الأبدية بكرة فهو قال طبعا موسى سبقنا كلنا في هذه في الإيمان ده وفي التفضيل ده فكل واحد فينا بيتحط قدامه اختيارات الراحة الجسدية اللي ممكن تأذي الواحد وتبعده عن ربنا ولا شوية تعب بس يمسك في ربنا أكتر الصوم مع تعب الجسد لكن قرب من ربنا ولا بلاش صوم وراحة الجسد وبعد عن ربنا الخطية بمتعتها كتاب قال فيه تمتع لكن وقتي ولا الحرمان من الخطية بشيء من التضييق الباب الضيق على أمل ورجاء الحياة الأبدية أفضل مفضلا لو الواحد كل يوم قاعد يفكر هيلاقي عشرات من المواقف تحتاج إلى إجابة انت بتفضل ايه على ايه كل موقف تلاقوا فيه السؤال ده موسى النبي قيل عنه مفضلا بالاحرى ان يزل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه في ناس بتختار تنتمي للدنيا بلغه الدنيا بمعطياتها بمبادئها بافكارها عشان ما تتعبش في واحد يمشي ورا المسيح وهو عارف انه هيسمع له كلام وهيتعب وهيتذل احيانا وهيتجرب احيانا طب وماله بس ما يكون ما يقبلش ابدا يبقى له تمتع وقتي بالخطيه حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر لانه كان ينظر الى المجازاه حاسبا زي مفضلا او قريبين لبعض او عاده ماشيين مع بعض وانت بتفضل حاجه بتحسب فبتحسب ايه اهم وايه اغلى حاسبا عار المسيح وكأن موسى بروح النبوة شاف ان مذلة شعبه وفقر شعبه وغلب شعبه اللي ماشي ورا ربنا هذا العار ده أغنى وأجمل وأحلى وله مستقبل أفضل من كنوز مصر كلها حاسبا عار المسيح نفس الفكرة النهاردة هل أنت بتختار أن تتبع المصلوب المصلوب يحمل شيء من العار لأنه ملعون من علق على خشبة والمهانة والتعب والألم والضيق والاضطهاد والعطش والجوع والذل كل ده موجود في الصليب هل تحسب الحاجات دي غالية وقيمتها غالية حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزاين مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة تبان قوي الجملة دي في حياة أبائنا الشهداء يعني واحد زي ماري جرجس كان يتعرض عليه انه يبقى امير ويبقى بمثابة ملك واكتر من مرة عشان ينكر المسيح وفي المقابل في عذاب وفي ذل وفي بهدلة وفي خسارة وفي موت في الاخر طبعا من غير ما بيفكر كان بيختار العذاب والذل والموت النهاردة ماري جرجس مين ما يعرفوش لكن لو كان اختار الدنيا كان مين النهاردة يسمع بيه كان يبقى ضمن الذين انكروا لانه حسبها غلط واختار الدنيا حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة يعني إيه؟ يعني ما حدش يقدر يحسبها بالطريقة دي أو يفاضل بين الدنيا والسماء إلا لو كانت عينه على السماء إلا لو كان ينتظر المجازاة من الله لو عنده إيمان أن ربنا شايفه وهيكافئه على احتماله وعلى صليبه وعلى ذله وعلى العار اللي هيشيله ده هيجازيه عن ده كله من أجل نظره إلى المجازاة بيحتمل كل شيء لكن لو كانت عينه نزلت من على السماء ما كانتش ممكن أبدا تتحط على الصليب اللي يخليك تشيل الصليب وانت مبسوط ان عينك على السماء لكن لو عينك غفلت عن السماء هتلاقي الصليب تقيل قوي مش هتقدر تشيله هتلاقي الوصية تقيلة قوي وهتلاقي الحياة مع ربنا ضيقة قوي إنما كل ما تبص للمجازاة والأجر الأبدي والفرح اللي ملوش نهاية وعشرة السماويين هتلاقي كل اللي يحصل ده يهون لأنه كان ينظر إلى المجازاة المشكلة ساعات إن الواحد يبص تحت رجليه ما يعرفش يبص أبعد من كده يبقى عاوز بس يعيش اليومين دول مرتاح طب ما احنا عارفين اليومين دول هيخلصوا طب بعد كده في ايه هو ده الايمان الايمان انت شايف بعد كده ولا مش شايف حاسب له ولا مش حاسب له حاطه في اعتبارك ولا لا مشغول بيه ولا لا كان ينظر الى المجازاه بالايمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك الملك هنا يقصد فرعون طب هو موسى كان خايف ولا لا موسى خاف زمان قبل ما يكون إيمانه جديد في أول حياته في منتصف عمره هو 40 سنة لما قرر يخلص شعبه وعمل عملة كده مش تمام لأنه ما كانش بيصلي وما كانش ربنا دعاه خاف وهرب للبرية لأنه كان قتل المصري وما يقدرش يقف في المحكمة هتبقى مشكلة هيتهم بالدفاع عن العبرانيين العبيد وهتبقى مشكلة فخاف وعاش في خوف الدنيا أربعين سنة زي الأموات حتى أن ناس كتيرة افتكرته ومات إنما موسى مات وقام يعني أكتر من مرة إشارة إلى التوبة اللي بتجدد الإنسان التوبة فيها موت وقيامة زي المعمودية فموسى اتدفن في البرية 40 سنة ورجع من البرية على مصر شخص تاني شخص جديد شخص قوي شخص ما بيخافش دخل على فرعون على طول طب ده موسى مش ده اللي انت كنت خايف منه وكنت مرعوب من مواجهته وكنت هربان وعشت 40 سنة هربان هترجع له برجليك وترجع له داخل كمان بتطلب كأنك انت ليك حق عنده انما المرة دي بعد مقابلة ربنا والوعد اللي واخده من المسيح له المجد انه هيخرج الشعب معاه داخل جامد عشان كده الكتاب بيقول غير خائف من غضب الملك فرعون حب يخوف موسى أكتر من مرة أنه فرعون كان له عظمة ورمز دايما لسلطان الدنيا فيبتدي فرعون يتحدى موسى إنما موسى المرة دي معاه إيد ربنا بتشتغل فتبتدي الضربات على مصر فموسى يدخل كده بمنتهى الجسارة ويقول له ربنا بيقول خرج شعبي يقول له أنا ما أعرفكش ما أعرفش ربنا بتاعك اتفضل من غير ما ترد يقول له طيب هتشوف اللي هيحصل لك بتبتدي ضربه مثلا المية كلها تبقى دم يجري هتقولي موسى طيب قال له ما أنا قلت لك ربنا قوي يصلي موسى ترجع الدنيا كويسة يرجع تاني فرعون يقاوح وموسى بقى أصبح أقوى من فرعون في كل جولة تحس موسى أقوى ليه طب ده موسى ما حلتوش حاجة والشعب اللي وراه ما يقدروش يرفعوا ما عندهمش سيف يرفعوه والفراعنة أقوياء جدا في الزمن ده إنما موسى بيشتغل مش لوحده هنا شوفوا التعبير تشدد كأنه يرى ما لا يرى ايه موسى ده اللي قلب الفراعنة كلهم ومحدش قادر يقف له وراجل 80 سنة وراجل راعي أغنام النهاردة هو مش أمير مثلا يتعمل له حساب زي زمان ده مجرد راعي أغنام ملوش تمن في البلاد إنما هذا الراعي اللي جاي من البرية بعد موت وقيامة بعد خلوة طويلة بعد مقابلة المسيح له المجد لا يتعمل له مليون حساب لأنه يرى ما لا يرى هي دي الكلمة بتاعت الإيمان الإيمان إيقان بأمور لا ترى فيدخل موسى هو عارف أن ربنا داخل معاه فيهز فرعون نفسه وبعدين موسى بيتكلم بمنتهى الجسارة لم يشك لحظة موسى أنه لما بيحرك العصاية هيحصل كل حاجة لو شك موسى ما كانتش العصاية اشتغلت العصاية اللي هتجيب ضربة ضفادع وضربة جراد وضربة ظلام وضربة برد الضربات دي كلها ايه محتاجة ايمان من موسى لانه مصدق في ربنا وعارف ان ربنا بيشتغل معاه فبيتكلم بمنتهى الثقة وفرعون بيكش منه يخاف منه لان كل اللي بيقوله بيحصل ويبتدي فرعون زي الشيطان كده يساوم لما يخاف بقى بيحس ان موسى ده ما يتغلبش يقول له طب اخرجوا انتوا الرجاله بس يقول له لا هنخرج كلنا احنا واولادنا وحالنا ومالنا وبهيمنا وكله يقول له لا خلاص يبقى روح رحايك يحصل ضرب يرجع يقول له طب بص سيبوا البهايم سيبوا الاطفال يقول له لا مش هنسيب حد لان هو خايف انه يطلع ما يرجعش يقول له طب ما يعني ايه لزوم تعبدوهم بعيد قال له هو ربنا قال كده قال هخرج واسجد لربنا في الجبل اللي ربنا حدده جبل في سينا زي ما ربنا يقول وما يفصلش موسى ابدا موسى ما يتنزلش واحد ممكن لو ما عندوش ايمان يقول كويس قوي انها جت على كده بس يخرجوا باي طريقه لا احنا بنشتغل مع ربنا ما فيش تنازل ولا سنتي في اللي قاله ربنا وبقى موسى هو اللي في موقف القوه وفرعون هو اللي ضعيف وساطه ويساوم وبعدين يغضب فرعون يقول له خلاص براحتك ويطلع موسى الضربة اللي بعدها يرجع فرعون يجري وراه إلى أن انتهت بضربة الأبكار وكان اللقاء الأخير بينهم لأن فرعون هاج وماج عليه قال له أنا مش عايز أشوفك تاني قال له وأنت مش هتشوفني تاني يعني أنت بقى يا فرعون اللي حكمت على نفسك انتهى القوة منين يجيب الراعي الأغنام قوة يقف قدام فرعون ملك الدنيا ويصد ويرد بالطريقة دي ويهز البلد كلها ونفس الشعب والجيش بقوا عايلين همه لأنه حاسين إن فرعون بتاعهم ضعيف جنبه مش قده إنما كان كان تشدد كأنه يرى ما لا يرى كل الناس شايفة فرعون حواليه عساكر ملهمش عدد وموسى بجلبية غلبانة كده وصندل مفرتك انما موسى معاه ربنا هو الوحيد اللي شايف ايد ربنا شغال فيقول بالايمان ترك مصر ده عشان يطلع من مصر دي غلبه صعبه قوي اقروا سفر الخروج تشوفوا كام كام جوله بين فرعون وموسى عشان يطلع من مصر لكن موسى ما تنزلش أبدا وترك مصر يعني خرج من مصر غير خائف من غضب الملك طبعا هو لما ساب مصر ده كان في مشكلة كبيرة ان اخر ضربة دي ضربة الابكار ضربة الابكار معناها ايه معناها ده طار بقى طار بقيت ليه لانه فرعون نفسه بكره مات والوزراء والجيش والعساكر والقادة بقى في صويت صو... يعني صراخ في كل ارض مصر ليلة خروجهم بقى اليهود بيذبحوا خروف وفي كل بيت مصر جنبهم في ميت وعارفين السبب السبب موسى وعند فرعون بتاعه طب ده, ده دي مش هتفوت وموسى ما يهموش طالع ومش همه وكان متوقع اللي حصل ان فرعون ما بقى قلبه ما بردش مش ممكن بقى يسيب الناس دي كلها في طار بينه وبين موسى لازم يموته بقى المرة دي وكان ربنا سايب التصعيد ده يحصل ده سر كلمة قص الله قلب فرعون هو سابه لأساوته هو فرعون من الأول عمال يعند يعند يعند فسابه بقى سابه ربنا يعند عشان يفرجنا على النزال الأخير اللي بين موسى رجل الله على ضعفه وتواضعه وعلى فرعون ملك الدنيا بجبروته وسلطته ونشوف الإيمان يكسب ولا الدنيا تكسب الإيمان يكسب طبعا ما هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا فكان لازم يحصل المعركة الأخيرة ما ينفعش يطلعوا من مصر كده فيخرج موسى وراه الغلابة اللي ملهمش عدد دول بيجرهم كده زي الغنم لأنه راعي أغنام واخد على الشغلانة دي وبعدين يقف قدام البحر ويبصوا يلاقوا جيش فرعون جاي والمرة دي ده بقى مش حرب عادية ده كل عسكري محروق على ابنه كل فرعون فيهم له طار مع موسى فالشعب اترعب وقالوا لموسى انت طلعتنا عشان نموت في الصحراء ما كنا بنموت في بلادنا في عند في بيوتنا ليه الذل ده ولا حد فيهم سند موسى كلهم شافوا موسى غلطان وقالوا احنا كنا قد نحاربهم طب على قد الضربات والكلام ده انما هندخل في حرب ما نقدرش نحاربهم إنما موسى تشدد كأنه يرى ما لا يرى فيقول لهم قفوا وانظروا خلاص الله النهاردة انتوا شايفين الجيش ده بكرة مش هتشوفوه طب هو هو انت عارف يحصل ايه يقول لا مش عارف طب بتتكلم على اي اساس يقول اصل ربنا معانا والعصاية دي الامارة اللي بيني وبين ربنا العصاية دي كانت عصايتي انا راعي الاغنام دلوقتي دي عصايته هو ده صليبه هو اللي فيه كل القوة ده اللي بيصير حية تاكل الحياة ده اللي فيه سر الحياة والموت فما تخافوش ربنا معايا وهتتفرجوا قفوا وانظروا مش مطلوب منكم حاجة وقف اتفرج طبعا الشعب مش مصدق انما موسى الوحيد اللي جديد ازاي ما تهزش والملايين دي او الالافات دي عمالة تهيج عليه وتقول له انت حكمت علينا بالموت يعني هيلاقيها من الفراعنة ولا من البحر ولا من شعبه ده محاصر من كل ناحية ده أي واحد جبل ينهار في اللحظة دي مشكلة ملهاش حل وبعدين ده أطفال بقى هتتذبح وشغلانة صعبة جدا وده طار محدش هيقدر يوقفه إنما عند موسى كل الكلام ده ملوش اعتبار تشدد كأنه يرى ما لا يرى شايف حاجة عشان كده بيقول لهم هتشوفوا المرة دي بعينيكم هتشوف هتشوفوا ربنا عن قرب وبعدين يصلي ويضرب البحر ويتشق البحر فيقول هنا ايه بالإمام ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى مش ما لا يرى من لا يرى يعني هو شايف ربنا اللي ما بيتشافش هو ده الإيمان شايف ربنا اللي الناس مش شايفاه ده اللي بيفرق واحد فينا عن التاني انت عارف تشوف ربنا وسط المشاكل وسط الهموم وسط الضيقات وسط الاحباطات وسط الاحزان تقدر تشوف ربنا كويس لو شفته هتطلع من ده كله وفي نفس الظروف او اقل واحد ما يشوفش ربنا وينهار تشدد كانه يرى من لا يرى بالايمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي اهلك الابكار ليلة خروجهم ربنا حب يعلم كل الأجيال سر الفداء فعمل عمل لهم الدرس البروفا وسيلة الإيضاح عشان يصدقوا اللي هيحصل بعد كده قال لهم شوفوا هيعدي ملاك مهلك ملاك الموت وملاك الموت ده هيدخل كل بيت يموت البكر في حكم إعدام على كل الأبكار إشارة إلى حكم الإعدام على كل البشر طيب الملاك ده إيه اللي يوقفه الموت ده إيه اللي يوقفه قال لهم الموت ده ما يوقفوش غير علامة علامة الدم هو كده حفظوها كده اليهود أرى الدم فأعبر عنكم عشان كده سموها عبور فصح يعني عبور يعني الملاك الموت ده ما يدخلش البيت اللي يلاقي عليه علامة الصليب بالدم ما يقدرش يدخل ما يقدرش يدخل عشان كده على القائمتين والعتبة العليا ما يحطوش الدم على الأرض عشان دم المسيح ما يندسش عليه فكانوا يرشوا الدم على القائمتين والعتبة العليا كأنهم عملوا زي شكل الصليب ما نقطة دم ما تجيش على الأرض طب ده دم خروف معلش إشارة إن دم المسيح محدش يدوس عليه إنما يبقى فوق راسنا كده هو ملاك الموت يبص على المنظر ده يعدي البيت ده Passover اللي هي كلمة فصح العبور فيعدي البيت اللي جنبه ما عليهوش علامة الدم يدخل ويسمعوا صويت على طول إشارة واضحة جدا إن كل اللي هيحتمي في دم المسيح له المجد خلاص هيعدي هيعدي حكم الموت ويقف يقع حواليه ألفات مؤلفة وهو ما يقدرش يقربوا منك أنت لا يقترب إليك الشر بعينيك تتأمل هتشوف دي فبيقول بالإيمان صنع الفصح طبعا لو ما كانش في إيمان كان ممكن موسى ياخد الموضوع باستهتار يقول يعني ربنا مش عارف شعبه لما يبقى عاوز يضرب المصريين يضربهم بطريقته لا اللي اتقال له بالنص لازم يعمله قال للشعب خلي بالكم بمنتهى الحرص تعملوا الكلام ده والبيت اللي ما عندوش قدرة يجيب خروف يتلم على البيت اللي جنبه ويقعدوا في بيت واحد ويذبحوا الخروف مع بعض ويرشوا الدم بره لكن ما تقولش ما قدرتش اجيب خروف هيموت ابنك بمنتهى الثقة بيتكلم فكل الناس سمعت كلامه لو هو عنده أدنى شك إن الكلام ده يحصل كانت باظت الحكاية وكانوا اليهود أولادهم ماتوا وكانوا تعرضوا لما يتعرض إليه غير المؤمنين إنما لأن موسى القائد غرس فيهم الإيمان كلهم سمعوا الكلام ولأن التسع ضربات اللي قبلهم علمتهم إن الراجل ده كل اللي بيقوله بيحصل فابتدوا يصدقوا فيه هما مش شايفين ربنا بتاعه هو شايف إنما هما مش شايفين لكن ابتدوا يعتقدوا في وسيط العهد القديم موسى مخلص العهد القديم موسى بقوا يعتقدوا فيه خلاص اللي يقولوا نعمله انما ايمانهم ما كملش في الاخر ما كملوش رحله الايمان للاخر الشعب ده طبعا الاشاره جميله وواضحه ان اللي هيصدق وي- ويرش الدم يعني يتعمد يؤمن ويعتمد ويحتمي في هذا الدم الموت بيعدي من عليه هنا بقى ما تقولش مين كويس ومين وحش القضيه مش كده القضيه مين دفع المسيح لو المجد دفع الثمن مين هيقبل الحكايه دي هي دي بقى اللي هتدخلك على طريق الخلاص والفداء صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبكار حط لنا القصة كلها بسطر واحد ما هو طبعا بولس الرسول ده مذاكر تمام العهد القديم وده عيد الفصح اليهودي اللي بيعيدوا عليه بعد كده لغاية زمن المسيح بانتظام شديد أهم أعياد اليهود فصح اليهودي وده اللي اختار فيه المسيح يموت فيه عشان يقول أنا الفصح الحقيقي وده اللي قاله بولس في رسالة كولونسوس لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا فصحنا المسيح ذبح لأجلنا وبقى لنا عيد اسمه عيد الفصح اللي هو عيد القيامة لكن هو في الأصل عيد الفصح بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر ده القصة كلها إيمان في إيمان الضربات إيمان ومواجهة موسى مواجهة فرعون إيمان وحكاية الفصح إيمان ورش الدم ده كله إيمان وبعدين الخروج نفسه إيمان الناس دي هتخرج إزاي ده سينا في الوقت ده لما تقروا سفر التثنية يقول ما كانش يعدي فيها إنسان ويعيش أبدا من كتر الحياة السامة والحيوانات الكاثرة ما كانش حد يعدي في سينا تلات أربع أيام ويطلع حي فربنا عايشهم أربعين سنة في سينا عشان يوريهم إنه لما يحب يضلل عليهم ولا حاجة في الدنيا تقدر تأذيهم عشان كده بيعيدوا عيد المزار عشان يفتكروا الأربعين سنة بتوع سينا دول إنما بس لما يخنوه يحب يفرجهم لو شال المظلة بتاعته دي يحصل إيه طلعت الحياة السامة في يوم كلت عشرات الألاف نهشت فيهم لولا حكاية الحية النحاسية اللي ربنا قال لموسى اعملها فكل الخبرات دي بتعلمنا نفس الدرس احنا ربنا مضلل علينا لو رفع ايده ده احنا ما نعرفش نكمل اليوم على بعضه كل دي رعاية وعاوزة ايمان الحكاية اجتازوا في البحر الاحمر مين يصدق ان البحر يقف سور وفي حاجة اسمها المية تقف تقف ازاي ما يمشيش مع الطبيعة ولا العلوم ولا القواعد ولا العلم ولا لكن انتوا عارفين شق البحر ده معناه ايه المية فضلت طويلة كده وهما ماشيين على ارض البحر في ناس فاكرة ان المية تحولت الى ارض لا هما مشيوا على قاع البحر وصور مية يمين وصور مية شمال ده ايه ده ده ولا الافلام انما عارفين مين اللي كان مبسوط في الشغلانة دي غالبا العيال الصغير اكتر ناس بقى عاملينها فسحة ولعبة ولا ولا الملاهي ماشيين كده يتفرجوا على السمك بس المية ما بتقعش وهم مبسوطين جدا الكبار أكيد خايفين ومرعوبين وطبعا دي إشارة إن أسهل إيمان هو إيمان الأطفال أسهل إيمان ربنا يقول لهم هتعدوا في البحر نعدي هتعدوا في النهر نعدي اللي يقولوا ربنا يمشي إنما الكبير يقولوا ده كلام ده حد يعدي في بحر طب خليك بقى مع, مع العقل بتاعك فاجتازوا في البحر طبعا الفراعنة جم قربوا المنظر عجيب إنما الطار اللي جواهم والغضب اللي فيهم خلاهم ينزلوا هم كمان مسافة ما طلع موسى وناسه البحر واخد أوامر البحر بقى يميز بين شعب الله وغير المؤمنين على طول البحر يقفل وواخد اوردر تفتح بس للي معاهم علامة للي قصادهم مخلصهم اللي ماشيين وراه انما الغير مؤمنين يتقفل عليهم الباب اقوى اضعف معاهم ايه ده كلام ملوش اعتبار انما الغلابة دول اللي ماشيين في ديل موسى اللي لسه ذابحين الخروف اللي يتبعوا مخلصهم اينما ذهب دول يعدوا وغير المؤمنين ما يعدوش عشان كده موسى حياته كلها ايمان بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا طب ليه هم غرقوا واليهود ما غرقوش مش هي نفس الظروف هي بس الإيمان الإيمان يفرق واحد في نفس الظروف يطلع منها منتصر وكسبان واحد يدخل الظروف ويغرق ويموت فيها نفس الظروف طب آه بس تفرق كتير قوي وجود الإيمان من عدمه تفرق جدا عند ربنا ولما خرجوا طبعا هم قالش كل القصص لكن شوفوا بقى اللي يقرا سفر الخروج والتثنية والتوراة كلها يشوف ما فيش قصة ما فيهاش إيمان موسى رجل إيمان عظيم يضرب الصخرة تطلع مية يقولوا عاوزين أكل يقول له رب هات يجيب من السماء أكل من ويبقى قدامهم معجزة بتاعت كل يوم ومش عاجبهم وتذمروا عشان بسبب عدم إيمانهم إنما موسى عمره تذمر عمره استعوى ربنا وقال له احنا مش هندخل بقى رب ده قالوا لي سينا دي تعديها في ثلاث شهور توصل كنعان بقى لنا 30 40 سنة عمره ما قال له يا رب امتى وليه الإيمان كده الإيمان زي ما ربنا يسوق زي ما يودينا هو عارف بيعمل ايه كان ما سمعناش موسى ابدا استعوى ربنا وقال له ما تأثر علينا يا رب المسافة ده الشعب تقيل اللي انت عاوزه يا رب ربنا يلففهم 40 سنة عشان يقول له مش كل دول يدخلوا ده كلهم عدم إيمان سيب لي بس الأطفال اللي كبروا في البرية دول اللي عدوا هم أطفال اللي اتعمدوا من صغرهم وعاشوا بالإيمان في البرية دول يدخلوا إنما الكبار اللي من أول يوم بيقولوا لك يا موسى غرقتنا يا موسى سببت لنا الموت يا مو يا هارون اعمل لنا عجل ذهبي دول يدخلوا ازاي دول شافوا معجزات بشعر راسهم ومش عاجبهم ما عندهمش إيمان ويهلكوا كل الجيل الكبير ما يدخلش غير يشوع وكالب بن يفنى وكل الجيل الصغير يدخل بسبب أنه شرب الإيمان في البرية لما عبروا بالإيمان سقطت أسوار أريحة موسى سلم القيادة ليشوع بأمر الله ويشوع عليه يسكنهم كنعان ثم لسه في شعوب في كنعان وشعوب قوية وأسوار عملاقة وشعوب ما بتتهزمش أبدا ومعهمش هم بقى أدوات حربية يقدروا يتسلقوا أسوار ولا يوقعوا أسوار ولا كلام ملهمش فيه دي عاوزة حاجات صعبة فربنا يقول لي يشوع يقول له ايه بس يشوع بقى كان شارب الايمان صح فاللي يقوله ربنا يمشي مهما كان عجيب يقول له بس اعمل ايه لف حوالين السور اقعدوا لفوا وال- وبوقوا زمروا وسبحوا والشعب وراك و- وسيبكم من حكايه الحرب دي تصوروا معايا لو واحد يقول وهو احنا لما نقعد نزعق السور هينزل ده احنا لو قعدنا نزعق من هنا ل 100 سنه السور مش هيحصل له حاجه الحكايه مش بالعقل اسمع الكلام انت عليك تسبح وتبوق وتلف وتقول يا رب اللي تقوله تم حاضر احنا نصلي ونبخر في الكنيسه ونصرخ لربنا وربنا عليه هد الاسوار اللي بره دي كلها بطريقته انما احنا هنقدر على الاسوار دي ازاي اسوار اريحه ما تت- ما تنقعش بايدينا دي عاوزة قوة مش بشرية فيلفوا سبعة أيام وفي سابع يوم بقى تبقى الحكاية سبع لفات كده عشان تبقى آه، الصلوة حارة شوية وتنهار الأسوار بمعجزة عجيبة جدا طب دي سرها إيه دي؟ الإيمان بالإيمان سقطت أسوار أريح بعدما طيف حولها سبعة أيام وسبعة أيام ليه؟ طب ما كفاية نص يوم؟ لا ما احنا عاوزين نشوف الإيمان يكمل سبعة أيام مصدق ولا من تاني يوم تقول وأنا إيه الشغلانة دي بقى؟ وإيه لزومها؟ وربنا يوم بعد يوم بيشوفك إيمانك ثابت ولا لأ؟ ويمكن الناس تتريق ويمكن الناس تقول لك هي كل حاجة عندكم الصلاة والصوم كل حاجة تقولوا هنحلها بالصلاة الصلاة دي تعمل إيه دي؟ ما تشوفوا لكم حل تاني قول لهم ما عندناش دي أسوار ملهاش حل علينا بالصلاة سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها سبعة أيام من ضمن قصص الإيمان في سفر يشوع قصة غريبة وعجيبة إنسانة من شعب أريحة الوثني وإنسانة لقبها زانية رحاب الزانية ده لقب صعب أوي شغلتها كده ده حاجة صعبة جدا يعني دي أبعد ما تكون عن المختارين المفروض إنما الست دي أمنت من على بعد ليه؟ كان في اتنين جواسيس بعتهم يشوع يشوفوا الأرض فهي خبتهم وقالت لهم احنا عندنا خبر ان شعبكم ما بيتغلبش عشان إلهكم معاكم فأنا مصدقة في إلهكم أنا آمنت من على بعد بإلهكم إلهكم ده ما بيتغلبش واللي يحتمي فيه ما يخسرش أبدا فأنا عاوز أبقى تبعكم شوفوا أشتري التبعية دي إزاي قالوا لها ما أنت كده اشتريتي لو أنت آمنتي تبقى خلاص تبقى داخلة في السكة وخبتهم وغمرت إنها تخبي الجو- الجواسيس عشان تنقذهم وقالت لهم ليه طلب عندكم ان انتم لما تيجوا تهدوا البلد دي وتحرقوها هي عارفه ان اليهود بيحرموا كل بلد انا وبيتي قالوا لها شوفي البيت بتاعك ده اللي يدخل فيه ما نقربش منه وعشان اتعلمنا زمان ان لازم يبقى في علامه حمراء على البيت من وقت الفصح نزلي زنار احمر كده من الشباك بتاعك لان احنا برضو ايه عندنا الناس بتوعنا ما بيميزوش هيدخلوا يكسروا اي حاجه بس هيبقى عندهم امر اللي تلاقوا عليه علامه حمراء ما تقربوش منه نفس الفكر فرحاب صدقت جمعت اهلها وحبايبها وقفلت الباب وطلعت الصليب الاحمر كده علامه من الشباك وطبعا الباقيين مش فاهمين ايه يعني العلامه دي ايه اللي عملته رحاب الزانيه دي مطلعه ايه من الشباك مش على بالهم ومش عارفين ان هو ده اللي هيحميها من الموت ولما انهارت اسوار اريحه الحته دي ما وقعتش من الاسوار ودخلوا اليهود يعدموا ويحرموا كل سكان أريحة والبيت ده ما حدش قرب منه ليه؟ بالإيمان سقطت أسوار أريحة وبالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام طبعا قبولها للجاسوسين دي مخاطر بس هو ده عمل الإيمان إيمان له عمل إنها غمرت بحياتها بس هي عارفة إنها بتشتري خلاص وقبلت الرسالة من جواسيس دول بقى رمز للخدام يعني اللي بيقولوا كلام الناس مش عاجبها الكلام هي مصدقة فقبلته حتى لو كل الناس رفضتها مش مهم واشترت خلاصها بإيمانها وبدخولها الكنيسة البيت المقفول اللي عليه علامة الدم ده ده إشارة للكنيسة بالالتزام والطاعة والخضوع والعهد اللي اتفقته بينه وبين يشوع ما هو يشوع ده المخلص إشارة للمسيح يسوع له المجد نفس الاسم مخلص فالمسيح له المجد بيننا وبينه اتفاق هو قال القاعدة أرى الدم أعبر عنكم بدل بتعرفوا ترشموا الصليب يبقى في علامة عهد بيننا وبينه وعلامة العهد تحمينا لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام ده معلمنا بولس بيفرجنا على عينة من العهد القديم إنما إحنا لو مشينا إصحاح إصحاح في العهد القديم هتلاقوا إيمان لأن كل الكتاب كل العلاقة مع الله مبنية على الكلمة دي بدون إيمان لا يمكن إرضائه عاوز ترضي ربنا مصدقه قد إيه واثق فيه قد إيه بتشتغل لحسابه قد إيه مشغول بيه قد إيه مصدق في وعوده قد إيه هو ده اللي يرضيه ماذا أقول أيضا كأنه هو بقى يقول إيه هقول إيه ولا إيه ولا إيه هو لو قعد يقول ممكن زي ما قال القديس يوحنا الحبيب لا أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة عن قصص الإيمان في حياة الناس لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون تلاحظوا هو ماشي بترتيب زمني اللي منكم برضو فاهم العهد القديم هو في أول الإصحاح ابتدى بهابيل أول شخصية بان فيها الإيمان بعدين أخنوخ بعدين نوح بعدين إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبعدين نزل من يعقوب إلى يوسف بعد يوسف بشوية موسى وبعد كده انتهى بيشوع ورحاب بعد كده في إيه؟ في سفر القضاء سفر القضاء عبارة عن إيه القادة اللي حكموا الشعب بعد ما استقر في كنعان ودي قصة جميلة مكررة إن الشعب يبعد عن ربنا فربنا يسيبهم للشعوب تدكهم فيصرخوا ربنا لأن التجارب ساعات هي اللي تستفز الإيمان تحرك الإيمان فيرجعوا يصلوا تاني يرجعوا يصرخوا لربنا فيبعت مخلص كلهم بيشاوروا على المسيح له المجد بحياته يفتح جد... يبعت جدعون ويفتاح وباراق وشمشون دول اسمهم قضاء أو قادة دورهم يعملوا إيه يخلصوا الشعب من المحنة اللي هم فيها إنما مفيش حد فيهم نجح في مهمته إلا بالإيمان لما تقروا سفر القضاء تلاقوا كله معجزات حكايات مسلية جدا وجميلة جدا ليه؟ لأن كل قصة فيها شعب قوي جدا قصاد شعب شعب الله ضعيف جدا طب ما فيش تكافؤ خالص وربنا يقصد كده عشان لما تحصل النصرة لشعب الله يبان ان السر فين في الإيمان إنما مش بالقدرة ولا بالقوة بل باسم رب الجنود بالإيمان مثلا في قصة جدعون ده بقى نقول اللي ما قالوش بولس بقى بمعنى إيه يعني لو تأملنا كان يقصد إيه جدعون في حياته قصص إيمانية كتيرة منها لما جه يحارب المديانيين دول كانوا زي رمل البحر من الكتر معديين مئة ألف عدد مهول ساعة ما نادى في الشعب عشان يجمع ناس ما جالوش تلاتين ألف وربنا قال له قول لهم اللي خايف يروح أغلبهم روح فضل عشر تلاف قال له دول كتير طب كتير ازاي رب ده ما يجيش واحد لعشرة من الأعداء قال له لا كتير تعالى نفرزهم خليهم ينزلوا على المية كده وشوف اللي هيشرب وفاكر انه لسه عسكري واخدها جد هاته على الجنب اللي هينزل بقى ايه يبلبط في المية ويبقى فرحان قول له روح رسيوا على 300 واحد طب 300 واحد هيحاربوا مئات الالاف هو ده بقى الشغل بتاع ربنا وجدعون يدخل الحرب يقول له حتى ما يطلعوش سيوفهم في الاول طب هنحارب ازاي كل واحد بالبوق بتاعه هذا البوق العجيب اللي اشاره للكتاب المقدس والجره ماسك زلعه كده وجواها مصباح وبالليل ويحاطوا الجبال حوالين الاعداء ويعملوا زي ما ما جدعون يعمل اشاره ان احنا بنقلد المخلص هتعمل ايه يا جدعون يقول هنبوق 300 بوق في نص الليل يصحوا اكتر واحد ويرعبوا الاعداء اشاره لصوت ربنا صوت الكتاب وبعدين تمسكوا الزلعه دي وتخبطوها في الجبل تكسروها تعمل طبعا رجه في الجبال وصوت زلازل يترعبوا اكتر وقت تطلع من الزلعه كلها ايه المصابيح تلاقوا الدنيا نورت كلها من فوق بس سيبولي الباقي طب دي حرب لذيذه قوي دي شغلانه حلوه وسهله ما فيهاش دم وما فيهاش حرب هم حصل ايه بقى هم اترعبوا من اللي بيحصل قعدوا يموتوا في بعض وهم من فوق بيتفرجوا عليهم وخلصت المعركه طب هو ده شغل حربي هو ده ينفع مؤامرات عسكريه لا بس ينفع بالايمان بالايمان يمشي الكلام ده وفعلا تبقى نصرة عجيبة جدا وكل حاجة ليها معناها صوت الإنجيل كسر الذات الروح القدس لما يبان علينا النور يطلع ويبان تبعية المخلص جدعون اللي يمثل المسيح له المجد خلاص اللي يعمل كده ينتصر حتى لو قصاده ألوف وربوات من الأعداء هو ينتصر مش هم اللي ينتصروا وبراق برضه معركة أخرى مع العمونيين ما ينفعش يغلب اللي فيها شعب ضعيف لكن معاه صلوات القديس السماء كلها وبالإيمان يغلب شمشون نفس الكلام شمشون في مرة من مرات شمشون يقابل ألف واحد بلحي حمار يعني عظمة كده يبتدي يخبط يمين وشمال يموته طب هو ده كلام يمشي بالعقل لا مش بالعقل بس بالإيمان يمشي وشمشون بس أول ما فقد إيمانه بسبب دخول دليل حياته الخطية دخلت فابتدى الإيمان يطفي وراح شعر راسه اللي كان إشارة إلى إيمانه اللي كان علامة ندره فقد قوته وبعدين بالتوبة رجع الإيمان تاني وفي آخر حياته موت الفلسطينيين وانتقم نقمة جديدة أوي لأنه رجع له الإيمان القديم ماذا أقول لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود داود طبعا له قصص كبيرة أوي بس هو لم يذكرها بولس نذكر منها قصة جوليات مثلا وهي جوليات ده يتغلب من طفل صغير ده داود في الوقت ده شاب صغير ومالوش في الحرب لما شاول لبسه لبس الحرب مبقاش عارف يمشي خطوتين مش هيمسك السيف ويحركه ده مش عارف يمشي طب والتاني حاجة كده طول بحر ضخمة جدا كل العساكر مرعوبة فداود يقول لشاول سيبني بس عليه الرب يحبسه في يدي يحبس مين وايدك ده انت مش مش باينه ايدك ده قد صباعه يقول له لا سيبني بس عليه وكانه سذاجه الاطفال وشاول ما عندوش حيله تاني ما عندوش ولا عسكري عنده قوه يقدر يدخل المعركه دي وجوليات كل يوم يتريق على ربنا فداود بيغلي يقول بقى ده يشتم اله اسرائيل تسكتوا له ازاي وقاعدين يهدوا فيه وهو مش راضي يهدى انا لازم اوري له توري لمين ومحدش قادر يوقف وينزل داود ينزل بايه بالنبله بتاعته طب وهي النبله دي تنفع في حرب ده انت بتتكلم مع واحد ما فيهوش حته مش متغطيه حديد راسه على صدره على رجليه على ده زي الدبابة لوحده كده إنما هو ما يفكرش الموضوع مش بالتفكير يقول بقى الكلمة الشهيرة بتاعته أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود اللي أنت لعنته ده وياخد النبلة وأول خبط وهي الحصوة دي هتخبط دي عاوزة إيمان مش عاوزة شطارة بس ولا تنشين لا ده في سر في الموضوع نتيجة ترتز في جبهة هذا الرجل الحتة المكشوفة اللي في راسه وتوقع الجبل ده وبعدين ياخد سيفه يحطه على رقبته كده عشان يقتله بسيفه طبعا دي نصرة عجيبة تمشي ازاي من غير ايمان عاوزة ايمان لانه الضعيف يغلب القوي المحدود كده يغلب الشخص اللي قدراته تبدو غير محدودة دي عاوزة ايمان يعوزني الوقت ان اخبرت عن جدعون وبراق وشمشون ويفتاح وداوود وصمويل والانبياء كل رحلة الكتاب كلها ايمان الذين بالايمان قهروا ممالك دي شفناها كتير قهروا ممالك يعني بلاد ما كانتش تتغلب مثلا في سينا آخر رحلة موسى النبي مع شعبه كان في شعوب قوية جدا سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان ممالك ما كانتش تتغلب دي ويقول لهم عدي بس عشان ادخل كنعان يقولوا له تعدي فين انت تطلع ايه فهم اللي وقعوا في الغلط يقول لهم انا كنت عاوز اعدي بس انتوا حرين بقى انتوا وقعتوا مع ربنا بتاعي مش معايا انا قهروا ممالك صنعوا برا يعني واحد زبون ابراهيم امن ابراهيم فحسب له برا بالايمان تبرر ابونا ابراهيم لانه مصدق كل اللي ربنا بيقوله نالوا مواعيد كل المواعيد ما تقدرش تاخدها من غير ايمان يعني ربنا وعدك انه ينجيك من كل الشرور مصدق ولا لا صدق وشوف ربنا موعدك انه ما بيسيبكش ابدا صدق ودوق ربنا وعدك انه كل الاشياء تعمل معا للخير صدق وتفرج نالوا مواعيد كل المواعيد وما اكثر الوعود وربنا ما يكذبش ابدا في كلامه كلمته ما ترجعش ابدا لأنه لا يخزي أبدا من يؤمن به أو يتكل عليه الإيمان لا يخزى الرجاء لا يخزى فاللي يعشى في ربنا ما يكسفوش أبدا بدل حط رجاءه وإيمانه فيه نالوا مواعيد طب ما أنت عندك وعود كتير أوي طلع المواعيد وامسك وقول له ربنا عاوز ده وصدق هتاخد هتاخد كل حاجة سدوا أفواه أسود فكركم مين بدانيال دانيال النبي كان قصته جميلة أن المؤامرة تتعمل عشان يخلصوا منه لأنه الكتاب يقول لم يوجد فيه علة إلا من جهة إلهه مش لاقيين له غلطة وده راجل مركزه كبير قوي عاوزين يخلصوا منه بس محدش لاقي له غلطة في شغله ولا في أمانته فمش عارفين يدخلوا له غير من حكاية أنه إله دانيال دي إله اليهود فيعملوا المؤامرة ويغرقوه عشان قالوا للملك هيطلع منشور محدش يسجد ولا يطلب طلب غير منك ويضحكوا على الملك والملك ما ياخدش باله ان المؤامره مقصود بيها صديقه دانيال ويطلع المنشور اللي ما يتز... لا يسجد لاحد الا الملك يقوم دانيال يعمل ايه بمنتهى الايمان والقوه يروح بيته وكما كانت عادته كل يوم يفتح القوه ويسجد لالهه ثلاث مرات طب انت بتجيب لنفسك التهمة ده هم كل وهو عارف كويس قوي ان هو المقصود والمخبرين محاوطين المكان مش مهم ايه حكاية القوة كان اتفاقهم مع ربنا كده من وقت تدشين الهيكل في زمن سليمان ان لو الشعب اتشتت في اي بلد بسبب عصيانه ربنا لما يصرخوا لربنا ووشهم في ناحية الهيكل من اي بلد ربنا يسمع لهم في الهيكل ومن هنا جت تبقى قبلتهم في اتجاه هيكل سليمان من اي مكان يكونوا موجودين فيه فكان يفتح الشباك اللي هو باصص هو طبعا في بابل فبين بابل وبين اورشليم الاف الاميال انما هم يظبطوا الزاويه عشان في اتفاق بين سليمان وقت تدشين الهيكل وربنا ان يا رب لو الشعب خانك في وقت وانت زعلت منه وسبته يسبق أو يشتت في أي مكان من المطرح ما يصرخوا لك وعينيهم على الهيكل اسمع لهم يا رب بهذا الإيمان وقف دانيال على بعد آلاف الأميال وسجد لإلهه ووشه في اتجاه الهيكل اللي مش شايفه بعينه ويثق أن إلهه يسمعه طبعا يروح دانيال متهم ويجي الملك يقول له أعمل فيك إيه يعني هل إلهك الذي تعبده يقدر أن ينجيك حبكة الشهر ده ده جوه كله شهر طب اقفل الشباك لو انت يعني نفسك تصلي قوي ابدا مش هقفل وهتمم الصلاة زي ما هي وهسجد لإلهي ثلاث ثلاث مرات يعني ثلاث صلوات في اليوم كما كان يفعل كل يوم ولا حاجة اتهزت ولا حاجة اتغيرت اضطهاد اضطهاد اعدام اعدام متفرقش ويحزن الملك ما قدرش يرجع في كلامه ويترمي دانيال في جب الاسود والملك ما ينامش طول الليل من الزعل ويروح عند الفجر عند الجب يبكي صديقه وينادي بصوت أسيف يقول يا دانيال يا عبد الله الحي هل إلهك الذي تعبده قادر أن ينجيك يفاجأ بدانيال يرد عليه يقول له عيش أيها الملاك الملك إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني لأني وجدت بريئا أمامه وأمامك أيها الملك لم أصنع شرا الملك يبقى طائر من الفرح طلعوا لي دانيال وهاتوا لي بقى اللي تأمروا عليه كلهم نزلوهم نشوف هي الأسود برضه هتاكل ولا مش هتاكل طبعا ما لحقوش يوصل ايه الحكاية صدق أفواه الأسود فوق الطبيعة حاجات فوق الطبيعة الحيو... يعني الحيوانات ما تقدرش تجوع روح دول مجوعين الأسود إنما لا ما هو ده مع الإيمان كل حاجة تتغير كل حاجة ممكن تتغير بالإيمان والأعجب من كده بقى أن الملك ينشر أمر على مستوى العالم بلاد العالم كلها يقول إيه أن يسجد لإله دانيال بالأمر لأنه لا يوجد إله مثله يقدر أن ينجي مثل هذا شوف الراجل شهد بحياته بإيمانه للعالم كله بإيمان شخص واحد اسمه دانيال قدر يوصل رسالة للعالم كله أن العالم كله يعترف بهذا الإله العظيم بالإيمان سدوا أفواه أسود أطفأوا قوة النار طبعا دي باين ثلاث فتن لما يترموا في أتون النار لا قصة مشابهة في نفس سفر دانيال ثلاث فتية أصحاب دانيال يحطوهم في مأزق زي بتاع دانيال ويقولوا لهم لازم تسجدوا للتمثال يقولوا لهم احنا ما بنسجدش غير لإلهنا يقولوا لهم طب هنرميكم في النار يقولوا له ارمونا يقول لهم طب انتوا فاكرين هتنجوا ما يمكن ما تنجوش قالوا لهم ننجو او ما ما ننجوش ما تفرقش معانا انما لا نسكت يعني شوفوا اللي عنده ايمان مش خايف من الموت مش منتظر دايما نجاة من الموت لا ما تفرقش معاه انما هو مصر انه لا ينكر الهه والثلاث فتى يترموا يشوفوا المنظر العجيب شبيه بابن الالهه بيتمشى معاهم في النار تشدد كأنه يرى ما لا يرى في شخص رابع في الموضوع طب احنا رامين ثلاثة مين الرابع جه منين دخل امتى وازاي بيتمشوا في النار وبيغنوا بيسبحوا والتسبيحة اتكتبت في دانيال في تتمة سفر دانيال في الأسفار القانونية الثانية وبقت الهوس الثالث عندنا بنسبح بيه كل ليلة ليه الناس دول بيغنوا جوه النار ايه ده ده شغل الإيمان تبقى في أشد لحظات التجارب زي النار وتبقى ماشي تتمشى مع ربنا يسوع وتسبح وهو عليه يطفي قوة النار ولما يطلعوا من النار يقول النار ريحتها ما جاتش في سراويلهم ما فيش ريحة النار حتى كان ندى ندى بقت فسحة الحكاية بقت التجارب فسحة جميلة بقت الأيام الصعبة أيام ممتعة لأن في ابن الآلهة في لغة الوثنيين شبيه بابن الإله ماشي وسطيهم شخص عجيب لما جم يطلعوه ما طلعش معاهم ليه هو بس وقت النار إنما بعد كده لما طلعوا طلعوا ثلاثة لكن الرابع جاهز لأي نار مستعد يدخل في أي نار معاك مش هيسيبك تدخل النار أبدا لوحدك في الدنيا بس خلي عندك إيمان أطفأوا قوة النار نجوا من حد السيف ياما مرات كان حد السيف هيجي يقضي على شعب الله وربنا يرفع الحكم مثلا حوصر شعب اليهود في اورشليم في زمن اشعياء النبي وكان في حزقية الملك راجل عنده ايمان بسيط وصرخ لربنا قال له يا رب بعتيني يهينوا اسمك وانا ما اقدرش على الشعوب دي وراح نشر المنشور اللي بعتينه اللي فيه سخرية من إله الله من ربنا له المجد نشره على المسبح كده فرشه قدام ربنا يقول له اقرا يا رب شوف بيقولوا عليك ايه هم يقولوا عليك كده واحنا ما نقدرش نرد عليهم فيقوم اشعيا يقول له خلاص ربنا بيقول لك الموضوع بقى موضوعه هو تخافش من حد السيف ابدا ما حدش هيجي جنبك ويطلع ملاك واحد يموت 180 ألف من الأشوريين عشان ما يقربوش من, من الشعب اللي فيه إيمان نجوا من حد السيف تقووا من ضعف كلنا فينا ضعف ايه اللي يقويك في ضعفك الايمان ايه اللي يخليك تحس انك مع ضعفك تقدر هو الايمان ليقول الضعيف بطل انا قوتي في الضعف تكمل بس دي عاوزه ايمان عاوز انك تصدق ان مع ضعفك وعجزك ومحدوديتك ربنا ممكن يعمل منك حاجة ويعمل بيك حاجات تقووا من ضعف صاروا أشداء في الحرب زي جدعون وزي القضاة كل واحد منهم كان خايف في الأول والإيمان سنده فبقى شديد هزموا جيوش غرباء جيوش كتير قوي رمز للشياطين احنا في العهد الجديد ملناش حرب مع حد غير الشياطين ملناش حرب مع بشر بنحب كل الناس حربنا ليست مع لحم ودم تعليم الكتاب المسيح قال لنا احبوا اعدائكم بس فاضل لنا الشيطان هو ده العدو اللدود هو بقى وجيوشه اخذت نساء امواتهن بقيامه دي برضو البعض ساعات ما بيفهمهاش يعني ايه بالايمان اخذت نساء امواتهن امواتهن بقيامه عندنا في العهد القديم في قصتين ينطبق عليهم التعبير ده أرملة صرفة صيدة والمرأة الشونامية إيه قصتهم بتاعة صرفة صيدة دي ست غلبانة وقت المجاعة اللي عملها إيليا لما قفل السماء ما بتمطرش فربنا قال له روح أنا أمرت أرملة في صرفة صيدة صرفة صيدة دي في لبنان تعولك فراح إلي عند الست الغلبانة دي دي هي أرملة وعندها طفل صغير هتقول النبي في أيام مجاعة ويقول لها قبل ما تعملي لنفسك حاجة اعملي لي كعكة وهاتي لي شوية مية تقول له أنا بقول لك إيه أنا اللي فاضل لي لحسة زيت و... ونص كف كده دقيق كنت هعمل بيهم كعكاية لي أنا وابني وأموت لا اعملي لي أنا الأول اختبار إيمان انت الاول ما هو هي يا انت يا احنا معلش ربنا بيقول كده تقول له حاضر بهذا الايمان تستضيف رجل الله والايمان يدخل بيته وتستحق ان تضايف رجل الله اللي قافل السماء بكلمه اللي في ايده يفتح السماء تاني وبعدين تعدي الايام الحلوه وايه كوز الزيت ما بيخلصش ابدا وكوار الدقيق ما بيفرخش ابدا الخير ما بيخلصش اللحظه دي ما بتخلصش بدل إليه موجود حياة كلها إيمان وفجأة الولد يموت فالست تقول له أنت جيت هنا عشان تفكر ربنا بخطيتي يعني عاوزة تقول له طب ما أنا كنت عايشة بقى أنا واخدة عز الإيمان كله وفي الآخر يحصل لي كده فإليه يصعب عليه بقى يقول لها هاتي الولد بيني وبين ربنا كلام هي مش قابلة إنها إن ابنها يموت قالت له اللي أنا اتعلمته منك انا مفيش حاجه ملهاش حل احنا بقينا عايشين مع بعض دي سنه اهو في ايمان كل يوم معجزه فانا عاوزه ابني فيقوم ايليا يطلع العليه ويفرش الولد على السرير ويتكلم مع ربنا ويتخانق مع ربنا يقول له رب أأيضا إلى هذه الأرملة قد أسأت طب ده كلام تقوله من ربنا يعني أنت يا رب شادد على الناس كلها طب والست الطيبة دي اللي مضيفاني واللي عندها إيمان زعلتك في ايه مش هنزل غير لما تقوم يقوم الولد حاضر يا لي ماشي بدل هي عندها ايمان وانت عندك ايمان خلاص اخذت نساء امواتهن بقيامه طب هو معنى كده كل واحدة تعمل كده او لازم يحصل كده لا بعد كده هيقول في ناس كتيرة راحوا السماء وكانوا فرحانين يروحوا السماء لكن بس عشان يورينا ان بالايمان حتى الموت ما يوقفش يتغلب الست التانية هي المرأة الشونامية اللي برضو كانت بتضايف أليشع وكان عندها إيمان بإله أليشع وبعدين ما كانت عاقر ما بتجيبش عيال وإليشع قال لها عندك طلب ما عنديش طلب يا ستي اطلبي الحمد لله كله تمام فالغلام قال له ده ما عندهاش أولاد فقال لها السنة الجاية يكون معاكي ولد ربنا اداها ولد وفرحت بيه يا دوب يكبر شوية وبعدين ياخد ضربة شمس ويموت ما تقولش لجوزها ان الولد مات شوفوا العظمة هي مش قابلة انه يموت هي عارفة ان ده ابن الايمان فلازم يعيش وتقول للولد الصبي اللي عندها شد على الحمار هنروح لأليشع وقفلت على الولد في العلية من غير ما تقول له حد وتجري على رجل الله وبعدين تسجد قدامه وتقول له انا ما طلبتش منك انت اللي اديتني الولد معناها ايه انا مش قابله يروح مني انت اديتهوني بمعجزه وانا ما طلبتوش تاخده ليه تاخده فقالش قال لها تاخ- خد العصايه وروح قالت له لا انا عاوزك انت فقام معاه ونفس المعجزه تتكرر تاني ويقوم ابن الشوناميه اخذت نساء امواتهن بقيامه لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين